السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وما زلنا إخوتاه في موضوعنا موضوع الزكاة وابتداء إخوتي في الله أحب أن أقول انا رجل مسلم احب الله ورسوله صاحب منهج لا احيد عنه الكتاب والسنة بفهم سلف الامة وكم طالبتكم وخاطبتكم واكدت عليكم الا تقبلوا كلاما لا مني ولا من غيري بغير دليل من الكتاب والسنه قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية اخوتي نحن قوم مسلمون مسلمون والاسلام هو الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله الإسلام كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته في العقيدة الطحاوية ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أحبتي لا بد من الاستسلام وكانت هذه آخر كلمة ختمت بها حلقتنا في اللقاء الماضي في قضية الزكاة وجدت ضجة عند بعض الناس للاعتراض لمجرد الاعتراض اما لان وجدنا اباءنا على امة طول عمرنا بنعمل كده او قال فلان وقال علان بيني وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم العلماء فهم العلماء المتقدمين إن أكثر ما تسمعه من اجتهادات المتأخرين لا يرتكن إلى أصل أصيل وركن ركين فاحذر ان تضيع دينك احذر ان يسلب منك ايمانك الله جل جلاله حين امر المسلمين بالاتجاه الى الكعبة وارتابوا خشوا ان يكون الامر الصلاة الماضية التي هي كانوا يصلونها قبل بيت المقدس قد ضاعت فقال الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ايمانكم يعني صلاتكم الشاهد ايها الاخوة ان قضية الزكاة كان كثير من الناس في غفلة عنها فلذلك تحتاج الى تأصيل سريع فاعادة سريعة تكلمنا عن النصاب والحول والمصارف ثلاثة اشياء النصاب نصاب الزكاة وهذه ايضا اثارت بعض الاشكال لماذا اخترنا نصاب الفضة ولم نختر نصاب الذهب لزكاة, الأم... لزكاة الاموال لزكاة النقود للعملات الورقية لماذا حسبناها بالفضة ولم نحسبها بالذهب اقول ان الذي عندك الان فضة ولا ذهب النقود الورقية الجنيهات والعشرات والميات دي فضة ولا ذهب اذا كانت عندك هذه الاموال هذه فضة هذه فضة اذا تعدت العشرة الاف بقت ذهب فهمت فلذلك الذي يقول لك لا ده النصاب 10000 جنيه يعني انت عندك 3000 جنيه مستخسر تطلع 75 جنيه لله كل سنة كل سنة وينبغي ان تعلموا ايها الاخوة ان الزكاة انما هي على المال المكنوز يعني لو انسان بيدخل له ويصرف كل سنة 10 مليون جنيه معلش حاجة الزكاة على المال اللي مش شال على الفلوس اللي متشاله هي دي اللي عليها زكاة الذهب المرأة التي عندها ذهب نصاب ذهبها 97 جرام عيار 21 تطلع عنهم زكاة تحسب 100 جرام في 100 جنيه او 105 النهاردة يبقى ب 10000 جنيه او 10500 تطلع على 10000 جنيه 250 جنيه واحدة عندها 100 جرام ذهب تطلع عنهم 250 جنيه كل سنة دي مسألة صعبة اذا اعود لاحل الاشكال الذي طرحه البعض في انه قال نصاب الفضة ليه ليه ما اخدناش نصاب الذهب اللي عنده 10000 جنيه يطلع زكاة اخدنا نصاب الفضة اللي هو عنده 1800 جنيه يطلع زكاة اولا لانه انفع للفقير ثانيا لان هذه الاموال الفكة الموجودة بين يديك فضة وليست ذهبا اذا تعدت ال 10000 جنيه صارت ذهب وصار عليك على زكاة الذهب فلذلك كان النصاب 1800 جنيه ولا تلتفت الى من يخالف هذا الكلام هذا هو النصاب نصاب الفضة ونصاب الذهب ثم الحول لابد ان يكون هذا المال مرت عليه سنة كاملة يعني موجود عندك 10000 جنيه او 3000 جنيه او 2000 جنيه او 1800 جنيه مرت عليهم سنة من محرم الى محرم قلنا حدد لنفسك وقت في السنة اللي هو المحرم من كل سنة او شعبان من كل سنة او الوقت اللي انت عايزه اي وقت من كل سنة تحسب عندك فلوس كام متشالة ذهبك كام جرام وطلع الزكاة في هذا الوقت خلال السنة زاد نقص احنا ضابطنا اول السنة اول السنة الهجرية 2.5% ده قيمة الزكاة ثم برضو في مسألة اثارت اشكال عند بعض الناس انا ما قلتش انك يجب لازم تطلع زكاتك بنفسك وتسلمها للفقراء بايدك ما قلتش كده قلت الاحسن الافضل ان تتعرف على الفقراء لان للفقراء يوم القيامة دولة دولة للفقراء يوم القيامة يكفيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا اول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين ومعي فقراء المسلمين فهؤلاء الذين سيدخلون الجنة مع النبي فقراء المسلمين سيأخذون بيد من واساهم بيد من أعطاهم بيد من وقف بجوارهم بيد من قام بجانبهم هؤلاء الفقراء قلت لك اعمل عندك اذا كنت صاحب شركة بتطلع عروض تجارة صاحب مصنع صاحب تجارة واسعة ايا كانت اعمل عندك مكتب اسمه مكتب الزكاة موظف او مجموعة من الموظفين يبحثوا الحالات ويدوهم او انت تديهم بنفسك او تتصرف ما, ما بقولش ان فرض انك تعطيها بيدك لكن الافضل ان تعطيها بيدك وتتصرف فيها بنفسك وتسلمها لذوي الحاجة ثم انتقلنا الى المصارف مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية لكن الاولوية للفقراء والمساكين اللي مش لاقيين ياكلوا الناس اللي زعلانه من انا قلت ما تدومش للشباب اللي, بي... اللي عايزين يتجوزهم اللي ياخد فلوس الزكاه يروح يجيب بيها بلاكار وانتريه وسجاد ونجف وستاير وسيراميك و ده فقير الفقير اللي مش لاقي ياكل الناس اللي مش لاقيه تاكل اللي مش لاقيه اكل وقلت ان كل منطقه يسن الا تنقل الزكاه ما تنقلش الزكاه من بلد لبلد كل بلد فيها اللي مكفيها اغنيائها فقراها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم قبلوا ذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فاذا فعلوا ذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يبقى تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم اغنيائهم وفقرائهم من اغنيائهم الى فقرائهم من هنا هنا هم اغنيائهم هم فقراهم هي دي المواساة لان من اسرار الزكاة نزع فتيل الحقد والحسد والضغائن بين الافراد لما ياخد زكاة يعرف انك بتديله تكف حقده يأخذ حقه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشاهد أيها الإخوة لما قلنا ما ينفعش تديها لواحد عايز يعمل عملية فشل كلوي ب 30 ألف جنيه اللهم اشفي كل مريض مسلم أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين هؤلاء يأخذوا من الصدقات نجمع له صدقات انت تدفع خمسة والتاني خمسة والتالت الف والرابع خمسة وعشرين قرش والخمس جنيه ويجمع فلوس ويزرع كده محدش يمنعه لكن مش من الزكاة اللي هي اكل المسلمين اكل الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا ايضا ذكرنا من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه انت بتطلع زكاة مال يبقى لازم تدي الفقير في يده مال فلوس قروش جنيهات تديله في ايده فلوس ما ينفعش في زكاة المال تطلعها اكل ولا ينفع تطلعها ماش ولا ينفع تطلعها المستشفى ولا ينفع تطلعها المدرسة ولا ينفع تطلعها في رصف طريق ولا ينفع تطلعها الانشاء ملجأ ايتام ولا ينفع تطلعها اي حاجة فلوس في يد الفقير اموال في يد الفقير هذا حقه هذا حقه وقد يوكلك الفقير كما ذكر ان في رجل محتاج مسكين محتاج صمام لابنه في المستشفى اروح معاه عند الاجزخان او عند المكان اللي هيشتري منه الصمام ب 1100 جنيه صمام للطفل الولد الفقير اروح معاه اديله الفلوس وهو يدفع يبقى اديته الفلوس ما جبتلوش الصمام نفس الشيء برضه لو انا اردت كرتونه وانا بديهم زكاه مال زكاه المال اهي بديهم 200 جنيه في الشهر الكرتونه دي ب 100 جنيه تاخدوا الكرتونه دي فيها زيت وسمنه وسكر وبتاع ياخدوا الكرتونه ويدوني 100 جنيه من ال 200 اللي اديتهم لهم ينفع كده لكن ما ينفعش انا اطلع الزكاه قماش الراجل اللي عنده مصنع احذيه يروح مطلعها جزم والفايض عنده الراكد في السوق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تقصدش الخبيث تنفقه تأتي إلى أخبث مالك وتطلعه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى ضبط مسألة الزكاة واتقاء الله فيها حق ربنا ليه نيجي عند حق ربنا وعايزين ناكله سبحان الله العظيم هل تعلمون ان المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة تعرفوا الحتة دي قال الله جل جلاله وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون بتاع ربنا يوكلون شركائهم وبتاع شركائهم يفضل لشركائهم برضه ما تخدعش ما تمكرش ما تلفش وتدور عشان كده انا ما قلتش ان الزكاه ما تنفعش لاخواتك لا انا قلت عيب لما يبقى عندك فلوس لدرجه انك بتطلع زكاه واخواتك مش لاقيين ياكلوا عيب تصدق عليهم اعطيهم من حر مالك من الفلوس اللي انت بتاكل منها انت واولادك اديهم اكفهم انا قلت ما تنفعش شرعا الزكاة للأصول والفروع ممن تلزمك نفقته الأصول أبوك وجدادك أبوك وأمك وجدادك والفروع أولادك وولاء وحفاء وأحفادك ما ينفعش تديهم زكاة تلزمك نفقتهم لكن أختك اللي متجوزة وأخوك اللي متجوز ما تلزمكش نفقتهم لكن قلت عيب عيب أما أديهم الزكاه انا عندي فلوس لدرجة بطلع زكاة واخواتي فقراء مش لاقيين ياكلوا ينفع ده يرضي ربنا طب دي اخلاقيات مجتمع مسلم ايها الاخوة حذرتكم تحذيرا شديدا من أن, من ان اكل الزكاة خطر خطر شديد جدا آه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك والله توصيف يرعب رعب اسمع الحديث ده تاني كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يعني شجاعا شجاع يعني ثعبان حية ثعبان أقرع طويل جدا أقرع ثعبانا أقرع أشد ما تكون السموم في هذا الثعبان لما يبقى أقرع ثعبانا أقرع له زبيبتان في دماغه نقطتين سود يطوقه يوم القيامة يلف على جسمه لحد ما يطلع فوق عند فمه ثم يأخذ بلهزمتيه يفتح شداؤه كده ده دليل انه كان طماع وفاتح بقه وبيملى بطنه كل حق ربنا ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول انا مالك انا كنزك وانتظر ان يوم القيامة تشوف فلوسك كده وانا حذرتك حذرتك قلت لك اوعى تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك ما تطلعش زكاة مالك ليه تقول له وعزتك وجلالك طلعتها يا رب يقول لك لا لم تخرجها كما امرت كما امرتك طلعتها على مزاجك وكلتها لحبايبك اديتها لقرايبك اديتها للي مش محتاجين مشيت على مكيفك ويمثل لك مالك شجاعا اقرع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلنا نص المرة اللي فاتت ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الزكاة بحقه بحقه مش الزكاة اي حاجة وخلاص قلت المرة اللي فاتت ان واحد يبقى عنده فلوس وعنده مصانع وعنده وعنده وعنده ويجي اخر كل سنة في رمضان يروح البلد قرايبه وحبايبه يدي ده قرشين وده قرشين وقرايبه كل حد في ايده كده يا عم خليها بالبركة بركة ايه لا دي مش بركة دي بلطجة البركة ان انا احسب عندي مئة الف عندي خمسين الف عندي عشر تلاف جنيه عندي مليون جنيه عندي عشرة مليون جنيه عندي كام راس المال راس المال الداير يبقى حسابه 25000 جنيه على المليون 25000 جنيه على المليون عندي 10 مليون يبقى 250000 جنيه اوزع ال 250000 جنيه على الفقراء وبعد كده بالبركه زود بقى زي ما انت عايز عايز تطلع مليون تطلع اتنين تطلع خمسة تطلع انت حر طلع اللي انت عايزه تبقى بالبركة بعد حق ربنا لكن ما تقوليش خليها بالبركة أحذرك حق الله ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه يجري وراه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فلوس جاية لك تجري الفلوس جاية تجري تعبان فاتح فمه كده هياكلك يجري فر منه فيناديه خذ كنزك خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل يقضمها قضم الفحل التعبان ياكل ايده ايده اللي ما تمددش بالزكاة لاصحابها ايده اللي ما تمددش لصاحب الحق حقوق الفقراء وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل المسكين حقه حقه حقه انه ياخد حقه من عقوبات الذين يمنعون الزكاة انهم اذا ماتوا يتمنون الرجعة يوم القيامة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل شوف لما بقى التأويل التفسير شوف ما بيفسر آية في القرآن يقول ايه يقول ابن عباس من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج او تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت اللي عنده فلوس تطلعه الحج حج النهاردة بتلاتين الف جنيه في بعشرين في باتناشر اللي عنده فلوس تطلعه الحج وما حجش اللي عنده فلوس 1800 جنيه نصاب الفضة ولم يزكي لما يجي يموت يقول رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس فانما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس احنا لحقنا نقعد يا عم قال له رجل اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا الله أكبر مش قلت لكم كده قلت لكم أي كلمة تجيلك اطلب عليها دليل ما ادكش دليل ما تلزمكش سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ايه قال له هجيب لك قرآن ثم قرأ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها آه قلت لكم القصة دي قبل كده ان واحد لما مات لقوا التركة بتاعته مليون جنيه وما كانش له الا امه واخين شقيقين ايه فامه قالت والله ما اخد منها حاجة ادوهم لاخواته ادوا اخواته كل واحد نص مليون جنيه كاش لما خدوا اخواته الفلوس الناس اللي بيوزعوا التركة قالوا لاخواته الراجل غلبان مات لم ي... ما اتجوزش ولا خلف فعملوا له صدقة جارية قالوا نعمل له ايه قالوا نعمل له مسجد قالوا لا لا لا لا احنا ان شاء الله هنطلع عنه كل شهر عشرة جنيه للجمعية الشرعية عشرة جنيه مفتري وهو واخد خمسمائة الف جنيه في ايده كتير من اللي بنشوفهم من الابناء يقولوا لو كان عايز يعمل كان عمل لنفسه مات الله يرحمه بقى الله يرحمه ما تروح لحاله اعمل لنفسك اعمل لنفسك بعديك هيقولوا لك يا عم الله يرحمه الحي يبقى من الميت الحق نفسك اعمل لنفسك قبل ما تموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بصق يوما في كفه ووضع فيها أصبعه وقال يقول الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة جاي دلوقتي تقول أتصدق وأن أوان الصدقة كمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه قال من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج او تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس فانما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ابن عباس يقول إيه فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين أي أحج ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قيل له فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ الما- المال مئتي درهم وجبت فيه الزكاة قال فما يوجب الحد قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة آه لكل زمن ظروفه كان الزاد والراحلة اللي يلاقي حاجة توصله مواصلات وفلوس ياكل بيها يروح الأمر, الأمر الآن اختلف فاللي كل واحد عارف انه يقدر يحج ولا ما يقدرش ايضا من خطورة الزكاة نزول العقاب الدنيوي انا قلت كتير يا اخوة ان انا بحبكم في الله قلت لكم كتير ان اللي يفكر ان العقوبات اخروية وبس اما جاهل واما مجنون اوعى تفكر ان الحسابات لما تموت لا ده في حسابات هنا اوعى تفكر ان الحسابات في الاخره بس ده في حسابات هنا في الدنيا ربنا قال قال الله جل جلاله من يعمل سوءا يجزى به يجزى به يعني النهارده لو بصيت لواحده في الشارع هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره لو كذبت كذبه هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره لو تركت صلاه واحده من الفرائض متعمدا هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره قبل ما تموت هتنزل عليك العقوبه خلي بالك اوعى تقول وقت الله يعين الله دلوقتي فلذلك من العقوبات على ترك الزكاه اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس خمس بخمس قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشه إلا فشى فيهم الموت ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر سبحانك يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك يا رب شايفين العقوبات دي كلها طب اسمع كده العقوبات عشان تشوف ايه اصاب الناس منها النهاردة سلط عليهم عدوهم اتنين الظ- فشى فيهم الفقر تلاتة فشى فيهم الموت اربعة اخذوا بالسنين ونقص الثمرات خمسة حبس عنهم القطر ايه رأيك كلهم موجودين ليه لان المصايب دي الناس عملتها ما نقض قوم العهد الناس اللي بتخون ربنا بتنقض عهد الله الناس اللي بيغدروا الناس اللي بيحاولوا يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم فسلط الله علينا الأعداء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر أنا قلت يا جماعة غلاء الأسعار ونقص السيولة وكساد التجارة وف- وانتشار الفقر ده كله اوعى تقول لي ده اقتصاد عالمي دي عقوبات دي عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى لان احنا كمسلمين عندنا اللي مش عند غيرنا ان شاء الله اظن الحلقه كده خلاص كل سنه وانت طيب الحلقه الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم عن نظره الاسلام الى المال نظره الاسلام الى المال هو ربنا احب الي ان انا اكون غني ولا اكون فقير نظره الاسلام الى المال وربنا سبحانه وتعالى يريد مني يبقى عندي فلوس ولا ما عنديش نظرة الإسلام إلى المال المال ممدوح ولا مذموم في الإسلام عايز أتكلم عن نظرة الإسلام إلى المال يا ناس نظرة الإسلام إلى المال إزاي نقدر نحافظ على إن الفلوس يبقى قوام المسلمين نظرة الإسلام إلى المال كمان يعني إزاي أجيب فلوس أجيب فلوس منين إزاي ربنا يعطيني أهم حاجة في المال نظرة الإسلام إلى المال أهم حاجة في المال البركة في المال اللهم ارزقنا البركة في المال إخوتي نقض العهد وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ده سبب الفقر الدليل على كده من القرآن قال الملك جل جلاله ولو أن أهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شفت لما تقيم في نفسك وفي بيئتك وفي مجتمعك وفي دولتك وفي سلطتك وفي سلطانك وعلى قدر ما تستطيع أنت شخصيا تقيم حكم الله تأكل من فوق رأسك ومن تحت رجليك وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت الفاحشة اللي انتشرت النهاردة في شوارع المسلمين الفاحشة اللي كسرت والفجور اللي زاد نتيجته ان انت وانت ها وانت كمان وانت حتى انت انت عارف مين ما تفاجأ احكي لي قصة كل واحد مننا عنده قصة اللي خرج خبطته عربية واللي نزل من على القطر القطر فصل دماغه واللي آه نام لقوه ميت لسه النهارده النهارده الظهر واحد راح مكتبه قعد كده هات لي يا ابني القهوه راح يجيب له القهوه جاب له القهوه وجه بيشيل دماغه كده وقع لقى ميت باشمهندس محمد الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين 34 سنه فشى الموت لانه فشت الفاحشه اوعى تفكر ان اللي مات ده يبقى هو بتاع الفاحشة لا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هتيجي معانا ان شاء الله بإذن الله تعالى في شرح كتاب الدواء والدواء بقى في قناة الحكمة اسأل الله التيسير ها ان, إن, إن هناك العقوبات قدرية وشرعية من العقوبات القدرية ان الفرق بين الشرعية والقدرية ان العقوبات الشرعية تخص والقدرية تعم الشرعية يقطع يد السارق يجلد الزاني يجلد شارب الخمر يقتل القاتل دي عقوبات شرعية تخص اللي عملها بس اما القدرية اذا عطلت الشرعية نزلت القدرية الفرق بين الشرعية والقدرية ان القدرية تعم تعم تنزل على كل الناس على كل الناس اللي عمل واللي ما عملش ايها الاخوة في دقائق سريعة احنا اتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة باقي عندنا نوعين من انواع الزكاة زكاة الحبوب والثمار وزكاة الحيوان الحلقة اهي بسرعة زكاة الحبوب والثمار خمسة اوسق الحبوب والثمار الاول هل في زكاة على الخضار لا ما في زكاة على الخضار هل في زكاة على الفاكهة ما في زكاة على الفاكهة لكن اللي عنده مثلا مزرعة 400 فدان موز دول ما لهمش زكاة ما فيش زكاة على الموز انما الزكاة على التجارة على الفلوس بقى لان ده تاجر بيتاجر في الموز فالزكاة ده على فلوس الموز مش على الموز نفسه اللي عنده ملوخية و... و... وخيار وطماطم وفلفل آه بيصدر الزكاة زكاة مال مش زكاة الخضار لان الزكاة في ال ال- الزكاة الزكاة في في في الزروع والثمار على ما يكنز على ما يحفظ ال- الزكاة على الاشياء القابلة للتخزين زي التمر الزبيب آه، الر- الارز القمح الحنطة آه، الفول العدس الحاجات اللي هي بتكنز اللي بتخزن القابلة للتخزين هي اللي عليها الزكاة الزكاة فيها النصاب خمسة اوسق يعني ايه الوسق ستين صاع يعني ايه برضو اه نسيت اجيب الصاع فكرني نجيب الصاع يا عم بتاعنا آه عندي صاع عندي صاع آه بالسند عندي اسناد مني الى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الصاع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلو ارز و50 جرام الصاع 3 كيلو رز و50 جرام الصاع يختلف اذا كان صاع الرز 3 كيلو فصاع البلح يختلف التمر يختلف صاع الفول يختلف صاع القمح يختلف لا قريب من الرز يبقى 300 صاع الصاع قلنا 3 كيلو 300 في 3 ب 900 يبقى اللي عنده رز 900 كيلو من ارضه عليهم زكاه عليهم زكاه الزكاه كام نصف العشر لمن يروي بالآلة أما من ترويه السماء فيه العشر يبقى اللي عنده طن رز ألف كيلو هو اس- النصاب 900 اللي عنده طن رز يطلع عشره 100 كيلو نصف العشر يعني 50 كيلو على كل 1000 كيلو أرز قلنا إن ال- الخضروات والفاكهة زكاتها زكاة مال زكاة عروض تجارة اما ال- ما تخرجه الارض من حبوب قابلة للكنز للتخزين يعني هذه التي فيها الزكاة نصف العشر لمن يروي بالآلة نصابها 900 صاع وانت شوف بقى صاع التمر ياخد قد ايه صاع الفول ياخد قد ايه صاع القمح ياخد قد ايه صاع ال- الرز ياخد قد ايه صاع العدس ياخد قد ايه كل حاجة على حسبها زكاة البقر والغنم زكاة البقر والغنم والإبل السائمة السائمة يعني اللي بترعى في صحراء مش راجل عنده متخذها للحرث للزراعة عنده 30 40 بقرة ما في- ما عليهاش زكاة دي متخذها عشان بياخد لبنها ويبيعه برضه متخذها عشان يسمنها ويبيعها ويتاجر فيها كل دي ما فيهاش زكاة انما الزكاة في دي زكاة تجارة برضه زكاة عروض تجارة امال زكاة الابل والبقر والغنم السائمة السائمة يعني اللي في الصحراء بتاكل من العشب اللي ماشية في الصحراء متربية في الصحراء زكاة الابل اقل نصاب خمس في كل خمس شاه الى 25 يعني اللي, عند اللي عنده خمسة من الابل عليه شاه 10 شاتين 15 3 20 4 25 فيها بنت مخاض بنت مخاض اللي هي جمل صغير عنده سنة 36 بنت لبون اللي هي بنت عندها سنتين في 46 حقة اللي هي جمل عنده ثلاث سنين في 61 جزعة اللي هي عنده اربع سنين في 76 ابنتها لبون في 91 حقتان الى 120 في 121 ثلاثة بنت لبون الى 130 فيستقر في كل لب... في كل 40 بنت لبونة في كل 50 حقة نصاب البقر نصاب البقر 30 يبقى عنده 30 بقرة واحنا قلنا اللي البقر عنده سائمة في الصحراء يطلع نصاب البقر وزكاة البقر اما اللي عنده مزرعة بيسمن ويبيع عنده مزرعة بيوكل خضرة وبيشتري علف وعشان اللبن او عشان التسمين او يبقى دي فيها زكاة عروض التجارة على راس المال على الفلوس مش على البقر عشان واحد يقول انا عندي خمس بقرات بس يا عم عليك زكاة مال مش زكاة بقر زكاة البقر للسائمة امال احنا بنقولها لمين محدش النهاردة عنده بقر سائمة احنا بنقول يمكن حد النهاردة بيسمعنا في الخارج ولا هنا ولا هنا او للزمن او للعلم الزكاة الواجبة في 30 بقرة تبيع اللي هو بقرة لها سنة 40 بقرة يبقى فيها مسنة اللي هي بقرة عمرها سنتان في 60 بقرة تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة نصاب الغنم اقل نصاب الغنم 40 شاه 40 شاه كل 40 شاة فيها شاة بعد كده 121 شاتان 201 ثلاث شياه ثم في كل 100 شاة يبقى كده قلنا النهاردة زكاة زروع الثمار وزكاة الإبل والبقر والغنم وكنا قلنا زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة انتهينا من موضوع الزكاة انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته